أسألك سؤال أنت يغفر لك إن لم يغفر لك في ذنوبك متى ترحم إن لم ترحم في رمضان متى تقلع عن ذنوبك إن لم تقلع عن ذنوبك في رمضان أنت تقدر تتخلص من عادتك السيئة وأفعالك المحرمة ما قدرتش تتخلص منها في رمضان أنت يا مسلمة تقدري تستوري نفسك وتتحجبي إذا ما تحجبتيش في رمضان شهر الرحمة والغفران والستر والنجاة من النيران
رمضان كيف تنجو بنفسك يا أخي في رمضان انت تبقى تعبان أيوة. انت ممكن تبقى تعبان شويه من الصيام ومزاجك كده مش مظبوط انت عارف ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك ازاي على التعب ده بس كده وتغير الحاله النفسيه بتاعتك يديك فرحتين يديك في هذا الشهر اوعى تضيع صيامك بكلمه او نظره او عمل كده مش مظبوط اوعى تبقى اعصاب واوعى تضيع صيامك بانك تشك وتعلي صوتك او تتخانق سبحان الله العظيم شوف اخلاق المؤمنين شوف اخلاق الطيبين لا يسقط ولا يرقى لا يتكلم كلام مش مظبوط ولا يعاكس البنات ولا يزعق للناس ولا يسيء الى احد فما بالك من السب والشتائم واحد دخل على زوجته قبل صلاة المغرب بيقول لها عامله لنا اكل ايه؟ قالت له عدس راح ملبسها الحلة فماتت رحمها الله رحمها الله ازاي واحد ازاي واحد لا مالك شك ولا وسواس ولا شيطان ولا خناس بتصفى في قلوب الناس وبتنورها بالإيمان يا ريت يا ريت
واحذر يا أخي الافلام والمسلسلات والمسرحيات بالذات بقى في رمضان والسهرات الرمضانيه وال- والحاجات الجديده بتطلع والبرامج المخصوصه للصبح كل ده نزول ليه؟ لانه بيزين للناس المعصيه واحذري يا أختاه المرأة المفروض إنها تبقى مستترة متعففة طاهرة نقية ترتدي ملابس فضفاضة حتى لا تظهر عورتها ومفاتنها ومفاتنها
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
عبد الله عبد الله انت عارف انت لما بتقوم تصلي بالليل شوف اجر قيام الليل العظيم ده انت لما بتقوم بالليل تصلي في ملك بيقوم وراك لحد ما يضع فمه على فمك عبد الله وانت تقرا القران عبد الله انت دلوقتي صوب قلبك هان نفسك صفيه اللي ناقصك اللي ناقصك انك تعرف ربنا تحبه وتقرب منه تبقى عبد رباني تبقى زي الملائكه الملائكه لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتزوج ودايما في طاعه الله سبحانه وتعالى وتلاوه كلامه ده بيحصل بالظبط في رمضان انت دلوقتي صايم لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتأتي شهوتك من امرأتك يبقى انت صافي ونقي ايه اللي ناقصك انك بقى تذكر الله كثيرا
أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد انت هتيجي يوم القيامة دخلت الجنة حتى لو دخلت الجنة ترتفع درجاتك ازاي كل ما تكون حافظ قرآن اكتر وقرأت قرآن اكتر ترتفع في درجات ترتفع في درجات الجنة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرون رمضان قبل مجيئه بستة أشهر يسألون الله سبحانه وتعالى ألا يتوفاهم حتى يبلغهم رمضان إذا أتى رمضان اجتهدوا فيه أشد الاجتهاد حتى يخرجون منه كالمرضى ثم يسألون الله سبحانه وتعالى اللهم بلغنا رمضان أيها الأحبة في الله يسر إخوانكم في تسجيلات عربية الإسلامية بالقاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز رمضان لفضيلة الشيخ أمين الأنصاري والآن مع فضيلة الشيخ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أيها الأحبة في الله لقاؤنا الليلة عن أجمل موضوع في أجمل زمن يمكن أن نتحدث عنه عن شهر البركة شهر الرحمة شهر الغفران والقرب من الرحمن هذا الشهر الكريم شهر رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أعتق في هذا الشهر الكريم شهر رمضان يقال فيه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر شهر رمضان لله فيه عتقاء من النار في كل ليلة شهر رمضان أفلح فيه من أفلح وربح فيه من ربح ويا سعادة من وفق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهدون في رمضان أكثر مما يجتهدون في غيره حتى أنهم كانوا يخرجون منه كالمرضى فإذا انتهى رمضان نزل عليهم الغم يتفكرون أقبل منهم رمضان أم لا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرون رمضان قبل مجيئه بستة أشهر يسألون الله سبحانه وتعالى ألا يتوفاهم حتى يبلغهم رمضان فإذا انقضى رمضان ظلوا ستة أشهر بعد رمضان يسألون الله سبحانه وتعالى القبول رمضان كانوا يتخذونه موسما للرحمة موسما للخير والبر والغفران والقرب من الله سبحانه وتعالى كان إذا انتهى رمضان يقول علي رضي الله عنه يا ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه شهر رمضان فيه مغفرة الذنوب وفيه تفريج الكروب وفيه نزل القرآن وفيه الرحمة والغفران وفيه ليلة خير من ألف شهر عشان نعرف قد إيه رمضان له أهمية عظيمة وله منزلة كبيرة تعالوا نشوف بعض فضائل رمضان بعض الخيرات اللي في رمضان انت عارف ان في رمضان ليلة هي خير من ألف شهر هي ليلة القدر التي نزل فيها القرآن قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر من فضائل رمضان أنه هو الشهر الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن الكريم قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس عشان تعرف أهمية رمضان لازم تشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان إزاي بيستعد لرمضان أنت عارف طبعا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر ما يصوم في غير رمضان في شعبان السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر قط أكثر من شعبان في غير رمضان وفي رواية كان يصوم شعبان كله قال عليه الصلاة والسلام ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه وهو شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم يعني إيه الكلام ده؟ يعني شعبان بترفع فيه الأعمال اللي اتعملت في السنة كلها سبحان الله العظيم يعني إيه الكلام ده برضه؟ يعني السنة بتاعت الأعمال الصالحة بتبدأ من رمضان وبتنتهي بشعبان ده معناه إن السنة العملية اللي بتفضل تعمل فيها طول السنة وكل صيامك وكل صلاتك وكل حجك عمراتك وزكاتك كل الأعمال الصالحة اللي عملتها طول السنة بتبدأ من رمضان إلى شعبان عرفت بقى أهمية رمضان؟ رمضان بداية عملك الصالح رمضان بيبدأ منه سنة جديدة للأعمال الصالحة يعني رمضان بتاع السنة اللي فاتت مش هيطلع إلا في شعبان دلوقتي؟ آه عشان كده كان النبي عليه الصلاة والسلام بيصوم شعبان وفي رواية أكتر شعبان وكان في رواية أخرى بيصوم شعبان كله إنما الأعمال بالخواتيم عشان تعرف بيبدأ في رمضان بالصيام وبينتهي في شعبان برضه بالصيام ليه؟ لأن رفع العمل وأنت صائم قد يختم الله سبحانه وتعالى لك بيوم صيام فتدخل بهذا الصيام الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ختم له بصيام يوم دخل الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها طيب ده كان استعداد النبي عليه الصلاة والسلام لرمضان قبل ما يجي رمضان أما رمضان نفسه بيكون إزاي الخير اللي في رمضان نفسه بيكون إزاي تعال بقى نشوف وتعالى نعرف قد إيه الخير والبركة والرحمة اللي في رمضان رمضان فيه خيرات كثيرة جدا خيرات في الأعمال الصالحة الصيام والقيام وقراءة القرآن وزكاة الفطر والاعتكاف والبر والإحسان والجود ولكن قبل ده كله فيه فضل لرمضان بمجرد سطوع الهلال يعني ايه بمجرد سطوع الهلال يعني اول ما الهلال يظهر اول ليلة من رمضان انت لسه لا صمت ولا تصدقت ولا قمت الليل ولا عملت اي حاجة بس الهلال ظهر طب هو ده ليه فضيلة اه ده ليه فضيلة عظيمة جدا اربع جوائز مباشرة بمجرد سطوع الهلال ايه هم ابواب الجنة بتتفتح وابواب النار بتتقفل والشياطين بتتسلسل وتتكتف وبعدين يناديك منادي يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ده كله يحصل امتى ده كله بمجرد ما يظهر هلال رمضان شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه اذا كان اول ليلة من رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وقيل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر رمضان تضاعف أجور الأعمال الصالحة فيه يعني إيه؟ يعني بمجرد حلول الشهر الأعمال الصالحة أجورها بتتضاعف أجورها بتبقى أعلى من الأيام العادية زي إيه؟ زي الصيام الصيام في كل وقت له أجر لكن في رمضان أجره أعلى بكتير قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه طب القيام برضه القيام في كل وقت له أجر ولكن في رمضان أجر أعلى بكتير قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه طب العمرة العمرة في غير رمضان معروف أجرها العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما طب وفي رمضان لا في رمضان العمرة تسوي حجة قال النبي عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان كحجة وفي رواية كحجة معي صلى الله عليه وآله وسلم عشان كده جبريل جه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم انقضى عنه ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين ليه الخير والبركة اللي في رمضان دي كلها ومش عايز ربنا يغفر لك ما تقدرش تستفيد وتستغل هذه الرحمة بحيث ان ربنا عز وجل يغفر لك ذنوبك ويفرج كروبك ويستجيب دعائك وينجيك من الظلام اللي انت فيه اه يبقى انت بقى ايه يبقى عندك مشكلة كبيرة يبقى انت دلوقتي هتقع في دعوة جبريل وتأمين النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال جبريل رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم انقضى عنه ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين فدعا جبريل وأمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشان كده أبو هريرة رضي الله عنه قال بمحلوف رسول الله ما أتى على المؤمنين شهر خير لهم من رمضان وما أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان ذلك لما يعد فيه المؤمنون من ذكر الله وطاعته وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم يعني المؤمن أول ما بيجي رمضان بيفكر أقوم الليل فين هصلي فين هقرأ القرآن ازاي هتصدق على مين مين رحمي اللي مفروض أوصلها ايه الذنوب اللي لازم أتخلص منها في رمضان ازاي أصلح نفسي ازاي أخلاقي تتحسن ازاي اتعلم قيام الليل عشان ما اتركوش بعد كده ازاي احفظ القرآن واتعلم واتعود على قراءة القرآن اما المنافق فبيدور هيسهر فين يا ترى سهرة رمضانية في الخيام الرمضانية ولا في الفندق الفلاني ولا قدام الدش والتلفزيون ولا يضيع وقته في رمضان قدام الانترنت والمناظر المحرمة ولا سهرة رمضانية من أي نوع في الخيام الرمضانية وما أدراك ما الخيام الرمضانية شيشة وموسيقى وتبرج وسفور وقد يكون رقص يقول لك سهرة رمضانية ممتعة على التخت الشرقي مع الرقص والمسحراتي يجي لك مسحراتي آخر الليل بطبلة وهي دي شعائر رمضان اللي بيقضيها أمثال هؤلاء هؤلاء وصفهم أبو هريرة بأنهم منافقون يهتمون باللهو واللعب وكشف عورات الناس بالذات في رمضان عشان كده بعض الناس بيستنى رمضان من السنة للسنة مش عشان يغفر له أو علشان يقوم الليل ويدعي ربنا سبحانه وتعالى في قضاء حوائجه لا ده بيستنى عشان التمثيليات الجديدة اللي هتقدم في رمضان والمسرحيات الجديدة اللي عمالين يعملوا اعلاناتها ليل ونهار عشان يشغلوا الناس عن دينهم وعن ايمانهم او الافلام او الفوازير يفضل طول الشهر يا ترى كان ايه حل الفزورة ويتصل بقرايبه وجيرانه والناس كلها مشغولة هم دول اللي تحدث عنهم أبو هريرة وقال وما أتى على المنافقين شهر شر لهم رمضان ذلك لما يعدون من غفلات الناس وعوراتهم تعال بقى ندخل في الأعمال الصالحة اللي في رمضان خمس أعمال لازم تحفظهم كويس جدا لأن هو ده الجدول بتاعك في رمضان تخرج من رمضان وانت لازم محصل الخمسة على قدر ما تستطيع ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك التوفيق طبعا أولها الصيام ثانيها القيام الثالث القرآن الرابع الاعتكاف الخامس صدقة الفطر السادس حسن الخلق والجود والكرم وتعالوا بقى نشوف كل واحدة من دول ونعرف ازاي ممكن نستفيد منها ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق أول عمل من هذه الأعمال وأهمها على الإطلاق الصيام ليه؟ لأن صيام رمضان فرض هو أحد دعائم الإسلام الخمسة قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا لكن أنا عايز أقول لك إن الصيام ليه فضل عظيم جدا جدا في رمضان وفي غير رمضان تعال نشوف الصيام عموما فضله قد إيه وتعال نشوف صيام رمضان خصوصا أنت عارف الصيام من أعظم أسباب دخول الجنة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخل به الجنة قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له فما عرف عنه بعد ذلك أنه أوقد نارا في بيته إلا إذا نزل عليه الضيوف وجاء أبو الدرداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنا ذاهبون إلى غزوة فادعوا الله لنا بالشهادة فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم سلمهم وغنمهم فسلموا وغنموا ثم جاء في مرة ثانية وقال يا رسول الله ادعوا الله لنا بالشهادة فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم سلمهم وغنمهم فقال أبو الدرداء فسلمنا وغنمنا فجاء مرة ثالثة في غزوة أخرى فقال يا رسول الله ادعوا الله لنا بالشهادة فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال أبو الدرداء فسلمنا وغنمنا فقلت يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال عليك بالصيام صوم انت عارف ان كل يوم بتصومه في سبيل الله يبعد وجهك عن النار سبعين سنة والحديث رواه البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا بذلك اليوم الصيام من أعظم أسباب الحفاظة حفاظة الإنسان وحمايته من إيه؟ من الشيطان ومن النار ومن المحرمات تعال شوف كده النبي عليه السلام بيقول إيه قال النبي عليه الصلاة والسلام الصوم جنة وحصن حصين من النار يعني ايه جنة يعني حفاظة ويعني وقاية وقاية من ايه وقاية من الشيطان قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق فضيقوا عليه مجاريه بالجوع والعطش وهو أيضا حفاظة من الشهوات المحرمة فإن الشهوات المحرمة غذاء الشياطين فبالصيام الشهوات المحرمة تقل وتضعف في البدن فلا يكون هناك مجال لشياطين تجري في الجسد عشان كده شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيرشد الشباب والكلام موجه للشباب خصوصا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ها يبقى اللي ما يقدرش يعمل ايه ما يلجأش لحاجة تانية ما يلجأش لعلاقات محرمة ما يلجأش للعادة السرية امال يعمل ايه يلجأ الى الصيام قال النبي عليه السلام فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني حفاظة من هذه المحرمات ومن الشهوات المحرمة الصيام بيرقق القلب ويهذب النفس قال أبو الدرداء أحب ثلاثة الجوع والمرض والموت قالوا تحب أشياء لا يحبها كثير من الناس قال أنا إن جعت رق قلبي وإن مرضت خف ذنبي وإن مت قابلت ربي الصيام تضحية بالهوى والشهوة والطعام والشراب لله سبحانه وتعالى فإن كنت بتعمل كده علشان ربنا وبتجاهد نفسك من أجله عز وجل وطبعا ربنا يستحق كل خير وكل بر وكل جهد شوف ابن القيم رحمه الله قال في الصوم هو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده فهو ترك محبوبات النفس وملذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه وتلك حقيقة الصوم عشان كده شوف كلام الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي سبحان الله العظيم تسيب أكلك وشربك وشهوتك لله مين اللي يعرف منك الكلام ده ربنا عشان تعرف مدى عظمة قدر الصيام طيب عايز تعرف كمان فضل الصيام تعال شوف الفضل ده بقى انت ايه رأيك انت بتتعب في الصيام وبتجوع وبتعطش وريحة فمك بتتغير كل حاجة في الصيام ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيجزيك بكل شيء في الصيام وبكل جهد وبكل تعب أثناء صيامك وبيأجرك بخير مما فعلت وبأفضل مما تركت وبيعوض لك معاناتك دي ايه رأيك ريحة فمك بتتغير بتبقى متضايق طيب ريحة فمك دي ربنا هيكافئك بيها بإيه إنها عنده سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك سبحان الله أنا هقول لك على حاجة ودي بقى أنا عايزك تتأملها وتقف قدامها شوية أنت عارف إن ريحة فم الصائم هتكون أفضل من ريحة دم الشهيد قال النبي عليه السلام يأتي الشهيد يوم القيامة جرحه ينزف دما اللون لون الدم والريح ريح المسك رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك سبحان الله العظيم طيب انت ممكن تبقى تعبان شوية في الصيام ومزاجك كده مش مظبوط انت عارف ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك ازاي على التعب ده بس كده وتغير الحالة النفسية بتاعتك يديك فرحتين قال النبي عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه إذا أفطر فرح بفطره وإذا لاقى الله سبحانه وتعالى فرح بصومه تبدأ بقى الفرحة وتبدأ الأجور العالية تفرحه يوم القيامة يلاقي فمه ريحته أطيب من ريح المسك ويلاقي باب الريان وهيلاقي الصيام جاي يشفع له انت كنت عطشان وتعبان انت عارف ربنا هيكافئك بايه هيكافئك بانك تدخل من باب الريان وشوف اسمه ايه الريان جاية من الري والشرب شوف النبي عليه السلام يقول في الجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون يقال أين الصائمون فيقوم فيدخلوه فإذا دخل آخرهم أغلق ولم يدخل بعدهم أحد أنت اتحرمت من إيه في صيامك من طعام من شراب من زوجتك طيب إيه رأيك إن ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب إجابة الدعاء طول اليوم لحد ما تفطر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم كان أولهم الصائم حتى يفطر الصيام كان بيحبسك عن الطعام والشراب ويمنعك من شهوتك ودي حاجة جواك في جسمك وقلبك وعقلك لا تفارقك طيب انت عارف الصيام نفسه برضه لن يفارقك إلى يوم القيامة ويصحبك ويجي يشفع لك يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى لأنه كان معاك وعارفك وعارف هو عمل فيك ايه ومنعك ازاي من شهواتك الصيام مش هيسيبك يعني صاحبك قال النبي عليه السلام يأتي الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان لا ده كمان ايه ان الصائم ده ربنا سبحانه وتعالى هيخلي اخوانه يشفعوا له يعني في شفاعة للصيام نفسه هو يشفع لك عند الله وفي كمان المؤمنين يشفعوا لاخوانهم الصائمين معهم حتى لو دخلوا النار من المسلمين ربنا سبحانه وتعالى يشفع المؤمنين الصائمين في إخوانهم الذين كانوا يصومون معهم حتى لو كانوا في النار قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار شوف بقى هيقولوا ايه يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم اخرجوا من عرفتم يعني يؤمروا انهم يدخلوا النار ويطلعوا اخوانهم اللي كانوا بيصوموا معاهم وبيحجوا معاهم من النار يخرجوهم ويدخلوهم الجنة شفت الصيام بيعمل ايه سبحان الله العظيم كمان الصيام كان النبي عليه الصلاة والسلام بيهتم بيه جدا في أيام زي الاثنين والخميس ليه؟ قال النبي عليه السلام تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم تعالوا بقى نشوف أجر صيام رمضان على وجه الخصوص رمضان صيامه له وضع خاص جدا أولها أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام واللي ما يصومش رمضان يبقى هدم ركن من أركان الإسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا صوم رمضان من أعظم أسباب دخول الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها اللي يصوم رمضان ويصوم بعده ست أيام من شوال كأنه صام العمر كله قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا صيام رمضان نجاة من الفتن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة صيام رمضان يكفر الله سبحانه وتعالى به ذنوب العبد كلها الماضية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صوم رمضان ممكن يخليك تسبق الشهداء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه حين جاء يسأله قال يا رسول الله كان لنا ثلاثة إخوة استشهد أولهم ثم استشهد ثانيهم ثم مات الثالث بعدهم بسنة على فراشه فرأيت الجنة فدخل الثالث أولا الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الشهداء قال فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما دخلك من ذلك يعني انت بتتعجب ليه فقال له رسول الله ألم يصلي بعدهم من السنة كذا وكذا ألم يصم بعدهم رمضان سبحان الله يعني صلاته في السنة دي وصيامه لرمضان جعلته يسبق الشهداء لذلك كان في رجل من التابعين وقت موته وجدوه يبتسم فبيقولوا لماذا تبتسم قال إنما أتبسم لحسن ظني بالله لقد صمت له سبعين رمضان لقد صمت له سبعين رمضان سبحان الله العظيم عشان كده صيامك لرمضان ده أمر عجيب جدا وقوي جدا وطيب جدا ما ينفعش تضيعه عشان كده لازم تحافظ على صيامك اوعى تضيع صيامك بكلمة أو نظرة أو عمل كده مش مظبوط قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم اوعى تفقد أعصابك واوعى تضيع صيامك بإنك تشخط وتعلي صوتك أو تتخانق سبحان الله العظيم شوف أخلاق المؤمنين شوف أخلاق الطيبين لا يصخب ولا يرفض لا يتكلم كلام مش مظبوط ولا يعاكس البنات ولا يزعق للناس ولا يسيء إلى أحد فما بالك من السب والشتائم نسأل الله الهداية من أعجب ما ترى في رمضان إن الناس أعصابهم بتفلت وكأن الشيطان متسلط عليهم علشان يضيع عليهم عبادة الشهر وأجر الصيام وأجر التعب اللي هو بيتعبه تقرأ في الجرايد دخل على زوجته قبل صلاة المغرب بيقول لها عامله لنا أكل إيه قالت له عدس راح ملبسها الحلة فماتت رحمها الله شوف إزاي واحد يبقى كده وواحد ثالث وهو صائم يقول لك ده احنا صايمين اللهم إني صائم ويبدأ ينفعل والله اتصل بيا واحد يقول لي أنا دخلت البيت زوجتي كلمتني كلمة انفعلت عليها رحت مطلع سيجارة وشاربها طب انت انفعلت على مراتك تفطر قال ما انا خلاص بقى ما دمت انفعلت عليها يبقى انا صيامي مش نافع طب ليه كده ضيعت مش بس اجر صيامك ده انت كمان خدت وزر الافطار فعشان كده الواحد يحفظ لسانه ويحفظ عينه قال جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم ودع اذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم صيامك وفطرك سواء ما تخليش أيام الصيام عندك زي أيام الفطر لازم تتغير ولازم تتحسن ولازم تتقدم ولازم تبقى أفضل قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم غير نفسك عشان ربنا سبحانه وتعالى يغيرك غير اللي في قلبك واللي في بدنك عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويتوب عليك سبحانه وتعالى وقال علي رضي الله عنه ليس الصيام من الطعام والشراب فقط ولكن من الكذب والباطل واللغو طب شوف النبي عليه السلام بيقول ايه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يعني إذا ما كنتش هتسيب قول الزور والعمل به أثناء صيامك يبقى ضيعت أجر صيامك طيب إيه هو قول الزور وإيه هو عمل الزور هو قول الزور غير عمل الزور أيوه إيه هو الزور نفسه بقى الزور هو تزيين الباطل عشان يبقى حق في أعين الناس زي الواحد لما بيروح يشهد شهادة زور يتهم بريء بالباطل ويبرأ متهم من ذنب عمله يبقى زين الباطل لحد ما القاضي تصور انه حق طيب عموم الزور بقى هو تزيين القبيح حتى يصبح في أعين الناس مليحا من صور الزور في عصرنا الحالي الأفلام والمسلسلات والمسرحيات بالذات بقى في رمضان والسهرات الرمضانية وال... والحاجات الجديدة بتطلع والبرامج المخصوصة للصبح كل ده من الزور ليه؟ لأنه بيزين للناس المعصية الناس تقعد تتفرج على أفلام ومسلسلات باطل وزور وكذب وعري وفيديو كليب وأغاني وموسيقى وده كله من تزيين الباطل اللي بيحصل ده يا جماعة حق ولا باطل؟ باطل طيب ايه اللي خلاه بقى مزين كده في اعين الناس عشان ده اتزور يعني الناس زورته خلته مليح في اعين الناس خلته جميل في اعين الناس لحد ما الناس بدأت تستحله في شهر كريم زي شهر رمضان ويضيعوا اوقات العبادة ويغفلوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى ويضيعوا قيام الليل اللي فيه اجر عظيم جدا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام وعد حتى السهرات الرياضية بيجيبوها مخصوص في رمضان بالليل عشان الناس يسهروا بقى طبعا قدام السهرات الرياضية ومن الزور أيضا تبرج النساء المرأة مفروض إنها تبقى مستترة متعففة طهرة نقية ترتدي ملابس فضفاضة حتى لا تظهر عورتها ومفاتنها طيب عورة المرأة لما تظهر وتجسم ده حلال ولا حرام حرام يبقى ده حق ولا باطل لما تظهر عورتها يبقى باطل طيب لما تبدأ تتزين وتتجمل وتخرج للناس عشان ينظروا إليها هم بينظروا لحلال ولا الحرام لحرام طيب يبقى عملت فيهم ايه يبقى زورت عليهم دينهم تبقى هذه المرأة المتزينة المتعطرة خلتهم أحبوا الحرام عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة إذا تزينت واستعطرت ومرت بقوم من الرجال لينظروا إليها فهي زانية طب أنا عايزك بقى تتخيلي يا مسلمة يا صايمة في شهر كريم زي شهر رمضان انت خارجة من بيتك مستعطرة متزينة وخارجة وانت صايمة طيب اللي انت عاملاه ده حق ولا باطل انت عملتي باطل زورتي على الناس خليتهم يحبوا انهم ينظروا لحاجة حرام طيب النتيجة ايه النتيجة لو تصورنا انك خدتي اجر صيامك انت افسدتي صيام كام واحد من الناس كم واحد بينظر لك بيحب انه ينظر لك او بيشتهيك في الحرام وهو صايم ها شفت بقى عشان كده لو تصورنا انك حتى اخدت اجر الصيام بتاعك يبقى افسدت صيام كام واحد كام واحد بيراكي عشرة عشرين في اليوم يبقى انت خدتي وزر كل دول فممكن تروح يوم القيامة تلاقي صيامك له أجر محدود وعليك وزر كل دول يبقى عليك وزر أكتر من العمل الصالح اللي عملتيه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه طب تعالى بقى نشوف فضل قيام الليل في رمضان قيام الليل طبعا ليه أجر عظيم جدا في رمضان وفي غير رمضان قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكثير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد طب شوف أجر قيام الليل العظيم ده أنت لما بتقوم بالليل تصلي في ملك بيقوم وراك لحد ما ضع فمه على فمك وأنت تقرأ القرآن قال النبي عليه السلام إذا قام أحدكم يصلي قام الملك خلفه فلا يزال يقترب منه حتى يضع فاه على فيه ليأخذ القرآن بغير حائل فما قرأ المصلي آية إلا نزلت في جوف الملك فطهروا أفواهكم لكلام الله يعني من فضلكم طهروا أفواهكم علشان كلام الله اللي بيخرج من أفواهكم وعلى ألسنتكم وفي ملايكة كمان بتحب الرائحة الطيبة وبتكره الرائحة الخبيثة طب تعالى بقى شوف قيام رمضان بقى قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لا ده كمان إيه في ليلة واحدة بس في رمضان اللي يوفق لقيامها له نفس أجر الشهر كله قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة القدر قال الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر طيب تعالوا نشوف العمل الثالث في رمضان وهو قراءة القرآن ومدارسة القرآن والقيام بالقرآن أنا عايز أقول لك إن رمضان له هذا الفضل العظيم من أجل القرآن قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أنا عايز أقول لك إن الصيام والقرآن في رمضان متلازمان في كل حاجة هتلاقي مثلا الصيام بالنهار والقرآن بالليل يأتي الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة الاثنين الصيام والقرآن مع بعض متلازمين كنت بتصوم وبتقرأ قرآن في رمضان هيجي الصيام والقرآن يوم القيامة يشفعوا لك قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن والصيام يوم القيامة يقول الصيام منعته الطعام والشراب فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف وقال ابن مسعود رضي الله عنه من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله فإنما القرآن كلام الله وقال أيضا اطلب قلبك عند ثلاثة مواضع عند قراءة القرآن ومجالس العلم ووقت السحر فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنك لا قلب لك وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم وقال الفضيل بن عياض كفى بالله حبيبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا ومن لم يتخذ الله صاحبا والقرآن مؤنسا فلا آنس الله وحشته قراءتك للقرآن في شهر رمضان تخليك أحسن وأفضل وأكثر جودا وأحسن خلقا شوف النبي نفسه عليه الصلاة والسلام كان ده حاله في رمضان قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة يعني إيه؟ يعني النبي عليه السلام كان في رمضان شوف وصيام وكان بيقرأ القرآن وكان يأتيه جبريل يدارسه القرآن يقرأ عليه ويسمع منه قد إيه مرة كل سنة في رمضان والسنة التي قبض فيها النبي عليه الصلاة والسلام راجعه جبريل القرآن مرتين ده معناه انك لازم بقى تقرأ القرآن لان شهر رمضان شهر الصيام ده كله عشان ايه عشان هو شهر القرآن انت دلوقتي صايم وقلبك هادي ونفسك صافية ايه اللي ناقصك اللي ناقصك انك تعرف ربنا وتحبه وتقرب منه تبقى عبد رباني تبقى زي الملائكة الملائكة لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتزوج ودايما في طاعة الله سبحانه وتعالى وتلاوة كلامه ده بيحصل بالظبط في رمضان انت دلوقتي صايم لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتأتي شهوتك من امرأتك يبقى انت صافي ونقي إيه اللي ناقصك انك تذكر الله كثيرا وتتلو كلام الله سبحانه وتعالى بكرة وأصيلا هذه الهداية وإنك تكون عبد رباني يحصل بقراءة القرآن ده غذاء بس من نوع تاني انت امتنعت عن غذاء البدن لكن هناك غذاء من نوع تاني جميل طيب مبارك عظيم يقويك وهو غذاءك بكلام الله سبحانه وتعالى جرب تتغذى بذكر الله وتتقوى بكلام الله وتبقى قوي وصلب بطاعة الله والتوبة إلى الله والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى طب شوف بقى أجري قراءة القرآن وشوف قد إيه إن القرآن ده ممكن يغير حياتك كلها في الدنيا وكمان في الآخرة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبين قد ايه رفعة شأن اهل القرآن انهم هيبقوا مع الملائكة قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة ومن قرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون على كل حرف عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف القرآن هيجي يوم القيامة يشفع لك قال النبي عليه السلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قراءة القرآن والعمل بالقرآن يجي لك يوم القيامة يدافع عنك قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة طيب انت هتيجي يوم القيامة دخلت الجنة حتى لو دخلت الجنة ترتفع درجاتك ازاي كل ما تكون حافظ قرآن أكتر وقرأت قرآن أكتر ترتفع في درجات الجنة أكتر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله فدي فرصة عظيمة جدا إنك وانت صافي ونقي وهادي ومرتاح والشياطين مسلسلة وأبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مغلقة إنك تستغل هذه الفرصة تقرأ قرآن أكتر وتتحسن وتبقى أفضل أقول لك على حاجة أنت المفروض على أقل تقدير يبقى ليك ثلاث ختمات للقرآن الكريم في شهر رمضان يعني إيه يا أخي الحبيب يعني تقرأ القرآن كله الثلاثين جزء في الشهر كله ثلاث مرات تختم القرآن الكريم مرة تقرأ كل يوم جزء يبقى أنت قريت 30 جزء في 30 يوم ومرة مع الإمام يعني تسمع من الإمام وانت بتصلي وراه التلاتين جزء اللي هيصلي بيهم ويا ريتك تصلي ورا إمام بيقرأ بجزء في الليلة علشان ده يبقى أقوى ليك وأثبت وأحسن في سماع القرآن وتلاوته ما تصليش ورا واحد بيقرأ بآية في ال- في الركعة واحد بيحكي لي بيقول لي احنا صلينا بسورة الضحى قيام الليل كله الإمام يصلي والضحى ويروح راكع في الركعة الثانية والليل إذا سجى يروح راكع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه طيب بعد كده الختمة الثالثة في العشر الأواخر من رمضان خلاص بقى أنت في العشر الأواخر من رمضان بتودع أيام الوداع فالحق بقى أيام الخير والبركة والهداية واقرأ بقى وشد في أعمالك الصالحة زي ما كان النبي عليه السلام بيعمل في العشر الأواخر يشد المئزر ويوقظ أهله ويحيي ليله أنت معتكف و- وفاضي اقرأ بقى كل يوم ثلاث أجزاء على الأقل يبقى أنت كده خرجت بثلاث ختمات للقرآن الكريم قرأت القرآن مرتين وسمعت مرة من الإمام أنت عارف القرآن الكريم فيه أكتر من نص مليون حرف اضرب بقى في عشر حسنات كل حرف يطلع لك كام مليون حسنة أكتر من خمسة مليون حسنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم كمان في حاجة مهمة جدا إنك تتوب في رمضان لازم تتوب إلى الله سبحانه وتعالى في رمضان من كل ذنوبك أنا أسألك سؤال إمتى يغفر لك إن لم يغفر لك في رمضان متى ترحم إن لم ترحم في رمضان متى تقلع عن ذنوبك إن لم تقلع عن ذنوبك في رمضان أنت تقدر تتخلص من عادتك السيئة وأفعالك المحرمة إن ما قدرتش تتخلص منها في رمضان إمتى يا مسلمة تقدري تستري نفسك وتتحجبي إذا ما تحجبتيش في رمضان شهر الرحمة والغفران والستر والنجاة من النيران لازم يا جماعة نبقى جد أكتر من كده عشان نخرج من الدوامة اللي احنا عايشين فيها دي لازم نجتهد لله سبحانه وتعالى رمضان فيه خير عظيم جدا كل اللي انت شايفه في رمضان مخالفة للهوى يعني ايه يعني الصيام والقرآن والقيام ده بيهذبك وبيخليك افضل واحسن وتقدر تقاوم اهواءك وشهواتك ليه لان الهوى ده الد اعدائك أعظم عدو ليك الهوى والشيطان قال علي رضي الله عنه نفسي والدنيا وهواي والشيطان كيف الخلاص والكل أعدائي الهوى ألد أعدائك وأعداء شرع الله سبحانه وتعالى الهوى يضلك عن سبيل الله قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الأهواء والشهوات ممكن الإنسان يعبدها ممكن تبقى إلهه قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ممكن الهوى يوصل يبقى إله عياذا بالله سبحانه وتعالى يتحرك في مساره ويدور في فلكه وأهواءه تغلبه وتخليه ينحرف عن صراط الله المستقيم عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمر بأن نخالف أصحاب الأهواء والشهوات قال الله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا عشان كده الصيام بيعلمك مخالفة أهوائك وشهواتك في الطعام والشراب والشهوة القرآن بيقلل رغبتك في الحرام قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الذكر بيهذب النفس من أهوائها وشهواتها الصلاة قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الحج قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج عشان كده كل فرائض الشرع بتجاهد الهوى انت في رمضان بقى تتعلم ازاي تجاهد هواك وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين يجي آخر عملين في رمضان ألا وهو الاعتكاف في العشر الأواخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر يعني العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله النبي عليه السلام كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان في المسجد وكان يشد مئزره قالوا كناية عن الجد والاجتهاد في العبادة يعني يربط ثيابه على بطنه وقيل يعتزل النساء تماما وطبعا ده معروف ان الاعتكاف لابد ان يعتزل فيه النساء واحيا ليله يعني يصلي طول الليل لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جم الصحابة رضي الله عنهم ليلا فوجدوه ساجدا في الطين يتوسل لله سبحانه وتعالى في العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر في يديه الكريمتين ورجليه وجبهته الشريفة أثر الطين كان يصلي لله ويركع ويسجد في ليلة مطيرة والأرض مملوءة بالطين وأيقظ أهله يعني كان بيشجع أهله على العبادة ويشد من أزرهم عشان يجتهدوا يعني المفروض الواحد فينا يشد زوجته معاه في العبادة لا قوم صلي ها عملتوا ايه مش يبقى قاعد مثلا في الاعتكاف مع التليفون المحمول ها وعملتوا لنا ايه اكل النهارده وعمل... لا خليك جد دول أيام معدودة هتخلص واوعى زوجتك تشغلك في هذه الأيام بالذات عن العبادة بلبس العيد وأكل العيد وهتقضوا فين العيد آه لأن الشيطان في الوقت ده عايز يفسد عليك عبادتك في العشر الأواخر بإيه؟ بالمباحات بزوجتك بملابس العيد بكحك العيد بالعيدية بالفسح بتاعة العيد فيفسدها عليك وإنما الأعمال بالخواتيم عملك الصالح على قدر ما ختمته إنما الأعمال بالخواتيم عشان كده النبي عليه السلام كان يشجع أهله على العبادة حتى الأطفال الصغيرين نساء الصحابة رضي الله عنهم بيقولوا كنا نصنع اللعبة من العهن يعني الصوف الملون وكنا نصون صبياننا فإذا جاع وبكى أعطيناه اللعبة من العهن وبعثناه إلى المسجد فلازم كده نبقى جد لازم ولادنا يتعلموا ازاي يبقوا مسلمين وازاي يعظموا فرائض الله سبحانه وتعالى واوعى تخاف على الولد من الصيام الصيام ده بيصحح البدن ويقويه وجاء في الاثر صوموا تصحوا ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ما تنشغلش وانت في العباده بشيء اخر الشيطان بيجي يعمل ايه يجي لك وانت بتصلي يفكرك بالماتشات وبالفوازير وبالتمثيليات وبالمسرحيات يفسد عليك حتى صلاتك ولو الإمام طول شوية تلاقي نفسك زعلان وحزين ولو بتصلي قيام الليل وفي ماتش بقى جامد جدا وانت مشغول بيه جدا تبص تلاقي نفسك عمال تقول الامام طول كده ليه وممكن تاثر تصلي اربع ركعات ولا حاجه مع الامام تقول بقى معلش ابقى اكمل في البيت طب انت عارف اهو ده ممكن يخسرك أجر قيام الليلة اللي أنت قمتها مع الإمام لأن قيام الليلة لازم تصليها كلها مع الإمام ما دمت صليت مع إمام ما تمشيش قبل ما يخلص هو صلاته قال النبي عليه السلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف فقد حسب له قيام ليلته فشوف الشيطان ممكن يفسد عليك قيامك وصيامك إزاي حاجة كمان ممكن الشيطان يجيلك وانت معتكف وانت في المسجد يفكرك بحاجات في البيت ويخليك تبقى عايز تروح البيت فلما تروح يشغلك بزوجتك وأولادك يخليك تفعل أشياء منافية للاعتكاف وتعالى نشوف برنامج ليوم من أيام رمضان نحاول إن احنا نقرب فيه من رضا الله سبحانه وتعالى النظام اليومي ده اللي احنا هنتكلم فيه سهل جدا المفروض ان ده نظام المسلم اليومي وتعالى نبدأ أول شيء هو أداء الفرائض بإتقان واهتمام لقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وبعد كده النوافل قال تعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث فأول حاجة أداء الفراغ طبعا في شهر رمضان فريضة الصيام دي فريضة أحد أركان الإسلام الخمسة فلازم تهتم بيها وبأدائها كما سبق وذكرنا في الدقائق الماضية لكن تعال نشوف بقى يومك هتبدأه ازاي بأداء الفرائض أول شيء هو انك تصلي كل صلاة في الجماعة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء تؤديهم في صلاة الجماعة ومع الإمام وتحضر تكبيرة الإحرام قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام لا تفوته التكبيرة الأولى أربعين صباح كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق ما ينفعش انك انت تصلي طول الليل قيام الليل وبعدين تضيع صلاة الصبح يبقى ضيعت فريضة من أجل نافلة صليت صلاة الصبح هتلاقي في وقت بسيط بين صلاة الصبح وبين الشروق ممكن مثلا يبقى 40 دقيقة ساعة الا ربع الوقت البسيط ده انت تقعد تقول فيه الأذكار زي سبحان الله وبحمده 100 مرة قل هو الله أحد المعوذتين تقرأ حزب القرآن بتاعك تقرأ حزب القرآن بتاعك لحد ما تشرق الشمس بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة أو تلت ساعة تقوم تصلي ركعتين عارف أجرها قد إيه قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة إيه كمان إنك تحافظ على السنن الرواتب إيه سنن الرواتب السنن الرواتب هي سنن الصلوات الخمس هم كم ركعة 12 ركعة قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى لله 12 ركعة في كل يوم من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة عدهم كده معايا ركعتين الفجر سنة الصبح وأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعده يبقى كده كام ستة واثنين لصلاة الصبح يبقى تمانية واثنين بعد المغرب يبقى عشرة واثنين بعد صلاة العشاء يبقى كده الاتناشر ركعة وممكن في ناس بترتاح بعد صلاة الظهر بتاخد القيلولة المهم في وقت مهم جدا وهو بعد صلاة العصر تقول أذكار المساء خلاص الشمس بتغيب والمغرب بتقرب الوقت ده شريف جدا لازم تكثر فيه من ذكر الله وكمان قراءة القرآن وما تنساش نفسك وأهلك بالدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعواهم كان أولهم الصائم حتى يفطر في بقى أربع أعمال هقولهم لك لو قدرت تعملهم في يوم واحد من أيام رمضان أو من أيام اللي أنت صايم فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى هتكون من أهل الجنة وهي تبقى صايم وتتصدق وتعود مريض وتتبع جنازة دول أربع أعمال لا يجتمع في عبد إلا دخل الجنة أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل أصحابه من أصبح اليوم منكم صائما قال أبو بكر أنا يا رسول الله ثم قال من تصدق اليوم فقال أبو بكر أنا يا رسول الله قال من عاد منكم مريضا قال أبو بكر أنا يا رسول الله قال من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا يا رسول الله قال لم تجتمع في عبد إلا دخل الجنة يجي الإفطار المفروض أنك هتفطر على بعض التمرات وتعجل الفطر لأن هذا كان من هدي رسول الله وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا طيب بتفطر طبعا على بعض التمرات وبعدين بتنزل تصلي المغرب ولكن أنا هسألك سؤال أنت فكرت أنك تاخد أجر أكتر من أجرك أنت كصائم يبقى ليك أجر عدة صائمين من الناس طب ازاي تحصل على الأجر ده بحاجة بسيطة جدا انك انت تحاول انك تفطر كل يوم صائم ولو على بعض الطعام البسيط شوية تمر صغيرين كده مع سندوتش صغير شوف النبي عليه السلام قال من فطر صائما فله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا تصلي المغرب ثم بعد ذلك ترجع تفطر فطار معقول ما تقلش في الأكل عشان تقدر تصلي القيام وبعدين ممكن يعني تريح كده مثلا ربع ساعة نص ساعة عشان تقوم فايق لصلاة القيام وما فيش مانع برضو يعني ترش على جسمك شوية مية أو تاخد حمام كده عشان يريح أعصابك وبعدين تنطلق إلى صلاة القيام علشان تلحق تكبيرة الإحرام لصلاة العشاء مع الإمام ما تروحش متأخر وتقف بره المسجد وتبقى قاعد قلقان وتعبان ويا ترى هصلي فين والناس زنقاني روح بدري وقف في الصف الاول احرص على تكبيره الاحرام في صلاتك كلها يعني تصلي من اول تكبيره الاحرام في صلاه العشاء الى اخر ركعه من ركعات القيام ما تسيبش الامام ابدا لقول النبي عليه السلام من صلى مع الامام حتى ينصرف فقد حسب له قيام ليلته ما تسيبش الامام مش تصلي مع ده ركعتين ومع ده ركعتين لا تصلي مع الامام من اول الصلاه لاخرها بعد ما ترجع من القيام تقعد مع أهلك وقت بسيط كده وبعدين تدخل ترتاح مثلا ساعتين ثلاثة أربع خمس ساعات لكن تبقى حريص إن يكون قبل الفجر في وقت السحر ليك حظ من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم تستيقظ من نومك قبل الفجر مثلا بساعة حتى ولو قبل الفجر بنص ساعة أول ما تقوم تقوم تصلي ركعتين تسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الكريم المبارك من فضله سبحانه وتعالى في هذا الوقت ينادي الله سبحانه وتعالى عباده يقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه حتى يخرج الفجر ففي الوقت ده أنت ما تحرمش نفسك كما قال ابن مسعود اطلب قلبك عند ثلاثة مواضع عند مجالس العلم وتلاوة القرآن ووقت السحر فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنك لا قلب لك وتختم ليلتك باستغفار لقول الله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار وأقول لك بقى على دعاء تقوله في قيام الليل دعاء جميل جدا رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وهو من أدعية قيام الليل الدعاء ده إذا دعوت بعده تجاب دعوتك وإذا صليت تقبل صلاتك وإذا استغفرت يغفر لك قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعار بالليل يعني قام بالليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإن صلى قبلت صلاته وإن استغفر غفر له أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم آخر بقى حاجة عايز أقول لك عليها إنك أنت ما تفكرش تعمل حاجة من الحرام بعد رمضان يعني أنت الحمد لله سبحانه وتعالى دخلت في رمضان وهو شهر مبارك كريم ودخلت في شهر الغفران والرحمة إذا ما كنتش بتصلي صليت إذا ما كنتش متحجبة تحجبتي وصمت وقمت الليل وقرأت القرآن وذكرت الله واعتكفت ما تنويش انك تفسد اللي انت عملته ده ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا اوعى تهدم اللي انت بنيته واوعى تفسد اللي انت اصلحته ربنا سبحانه وتعالى يحب الاصلاح والله لا يحب الفساد فانت جوه رمضان انوي انك تبقى برضه كويس بعد رمضان تبت في رمضان انه برضه انك تبقى تائب بعد رمضان امتنعت عن المعاصي والحرام في رمضان برضه انه انك تمتنع عن المعاصي والحرام في غير رمضان تبت من مخدر او تركت السجاير برضه انه انك تترك المخدرات والسجاير بعد رمضان انت كنت متبرجة فربنا اكرمك وتحجبت في رمضان فما تفكيش الحجاب بعد رمضان لازم الواحد يكون قوي المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ما تبقاش جوه رمضان وانت ناوي تعمل المعصية بعد رمضان طبعا اول ما يخلص رمضان هتعملها هتعمل المعصية وهترجع تاني للحرام ليه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم انت نويت انك تتوب وانك تتخلص من الحرام ربنا تاب عليك وخلصك من المفاسد والحرام ده اذا انت نويت ان بعد رمضان ترجع تاني للمعصية اول ما ينتهي رمضان بل ممكن قبل ما ينتهي رمضان هترجع تاني للمعاصي وإنما الأعمال بالخواتيم أيوة في ناس بتبقى ناوية إنها تعمل حاجات من المحرمة أو إنه يروح يتفسح في مكان في العيد أو كده ويشوف رؤية الهلال لو الهلال اتأخر يوم هو بقى عامل حسابه إن بكرة العيد فلو طلع بكرة متمم لرمضان يعتبر إنه مش رمضان بقى أو يحكم لنفسه إن ده خارج نطاق رمضان هو كان ناوي إنه يتمتع في اليوم ده فيعمل إيه؟ يروح خارج من اعتكافه ويبدأ بقى يشوف حاله وخلاص عشان كده إنما الأعمال بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم آخر حاجة زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم قال هي طعمة للفقير وطهرة للصائم من اللغو أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانتم عارفين ان زكاة الفطر أيضا بتخرج قبل صلاة العيد وما تنساش انك تصل رحمك وانك تصل أصدقائك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بيننا ويتقبل منا ومنكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا جميع الأعمال الصالحة اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وتقبل منا القرآن وتقبل منا صالح الأعمال يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب أهلنا من النار ورقاب زوجاتنا وأبنائنا من النار اللهم اغفر لنا يا عزيز يا غفار اللهم يسر علينا طاعتك ويسر علينا الصيام ويسر علينا القيام وأقمنا بين يديك على ما تحب وترضى اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك